بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونبدأ مع بعض حلقة جديدة فات كام يوم في رمضان يا ترى يا جماعة قبل ما ندخل في الحلقة أخباركم إيه والإيمانيات عاملة إيه والصلة بربنا عاملة إيه ويا ترى زي ما اتفقنا من أول يوم هنعبد ربنا سوا وتدخل على عمرو خالد دوت نت تاخد الجدول اللي احنا حاطينه خمس عبادات نعبد فيها ربنا سوا هنصلي سوا ونذكر ربنا سوا وندعي سوا ونقرا قران سوا ونفطر عيله سوا ونعبد ربنا كأسرة ويبقى كده شعارنا أسرتي أعبد بها ربي أسرتي حتى أدخل جنة ربي يعني مين ناوي ومين بادئ ومين واخد النية دي أنا عشان كده نشد الهمم ونجمد ونستعد لرمضان بمنتهى القوة أنا حابب الحقيقة أبدأ معاكم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ويباهي بكم الملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا واروا ربنا أحسن حاجة عندكم امسك بقى إيد مراتك وامسك إيد بنتك وامسكي إيد أبوك وأمك وأروا الله من أنفسكم خيرا واروا ربنا أحسن حاجة عندكم فإن الشقي من حرم رحمة الله في رمضان حبيت أبدأ بالبداية ديا علشان كده ها هنعبد ربنا سوا وهنشتغل وهنبدأ تعالوا نبدأ مع حلقة النهاردة بتقول هناك مشكلة التفكك الأسري أنا عايز أبتدي موضوع التفكك الأسري دون بقصة خيالية أسطورية كان يا مكان في قديم الزمان كان في جزيرة الجزيرة دي جميلة قوي جزيرة كان عليها ناس بيحبوا بعض قوي هم كانوا عيلة عيلة كبيرة كان في كبير العيلة موجود وكان في أباء وأمهات وكان في أحفاد عي- عيلة كبيرة وكان في بنات وكان في شباب بس العيلة قريبة من بعض قوي بيحبوا بعض قوي بيتكلموا مع بعض وبيفهموا بعض بالعينين وبياكلوا مع بعض وكانوا مهتمين قوي بحكاية الأكل مع بعض وكانوا عارفين إن ده سر مهم ما يتعداش و- و- وبيسهروا بالليل مع بعض وقعدتهم مع بعض جميلة وكلهم عينيهم في وسط بعض مع بعض في مظلة جميلة قوي قوي قوي الشباب قاعدين مع بعض فيها اسمها مظلة العيلة والشباب بيشوفوا البنات في المظلة دي وبيتجوزوا من بعض كده و- والعيلة كلها تتجمع وتجوزهم ال- الجزيرة لو حبيت تجمع كل ما فيها في كلمة واحدة الأمان كان في أمان عنوان الجزيرة جزيرة فيها دفء فيها أمان بس الدنيا بتتغير والأرض بتتغير وربنا بيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة هتتصرفوا ازاي حصل زلزال في القصة الأسطورية واتشققت الأرض والجزيرة الواحدة بدأت تتقسم لجزر كل جزيرة تروح في حتة لوحدها عيطوا في الأول وبقوا بينادوا على بعض وكان في راجل ومراته جوه نفس السرير لكن لما الأرض اتشققت بقى نص السرير في حتة والنص السرير في حتة تانية ك- كان في أب وابنه ماسكين في إيدين بعض بس والأرض بتتشقق بدأت الإيدين تسيب تسيب تسيب تسيب وبيحاولوا يتشبثوا ببعض لغاية ما فكت الإيدين بكوا كتير وبقوا يشاوروا لبعض وشايفين بعض لكن بعد شوية كبير العيلة بقى في جزيرة لوحده وما عادش بيبص على العيلة ادالهم ظهره وبدأ يزرع أرضه والأجداد بقوا في جزيرة لوحدهم والولاد بقوا في جزيرة والأب والأم في جزيرة وبعض الآباء والأمهات بقى كل واحد في جزيرة الأولاد لما بقوا في جزيرة لوحدهم ده الفيلم الأسطوري كانوا فرحانين قوي بالحرية ما عادش حد له حاجة عندنا فرحوا قوي إن هم لوحدهم ومحدش مهتم بيهم بعد شوية قال بس أنا فاقد حاجة انا ناقصني حاجة لما بقينا مش في الجزيرة القديمة ناقصني الامان انا عندي الحرية بس ما عنديش الامان بعد شوية اتعودوا ان كل واحد بقى في جزيرة لوحده ما عادوش بيعيطوا بعد شوية اللغة اتغيرت ما عادوش يعرفوا يفهموا بعض بيتكلموا لغات مختلفة بعد شوية ست قالت لجوزها تيجي نعدي لأولادنا في الجزيرة التانية قال لها احنا الكبار هم اللي يعدولنا وابن قال لاخوه انا تعبان انا مش مبسوط وانا بعيد عن ابويا وامي تيجي نعدي لابويا وامي قال له يا عم الحرية احلى الفيلم الأسطوري اللي أنا حكيته لكم هو أسطوري بس هو واقعي هو حصل في بيوتنا وحصل في أسرنا بس الجزر بتاعتنا أوض نوم وسراير الجزر اللي بعدت نفس الأوضة كل واحد بقى أوضة لوحده اسمها جزيرة منعزلة ومن هنا عمالين نقول في البرنامج جزر منعزلة من الكلمة دي محدش منهم مات بس حصل لهم زي الموت انعزال فرقة خلي بالكم يا جماعة البرنامج ده والحلقة دي مش بتتكلم عن الطلاق لا لا لا لا ولا بتتكلم على الخناقات الزوجية ولا بتتكلم على العنف الأسري لا لا, لا. احنا بنتكلم على التفكك احنا بنتكلم على التباعد احنا بنتكلم ما عادش في لغه مشتركه احنا بنتكلم ان احنا ما عدناش عارفين نتكلم مع بعض بنتكلم ان الراجل ومراته العلاقه بقت بارده اتجمدت دخلت الثلاجه بنتكلم ان ان الاهتمامات ما عادتش واحده والموضوع عمال يتدرج الاول بطلوا يخرجوا مع بعض وبعدين بطلوا ياكلوا مع بعض وبعدين بطلوا يتكلموا مع بعض وبعدين ما عادش عندهم اهتمامات مشتركه لغايه ما اللغه اتغيرت تماما بقينا غربة في بيت واحد بقى البيت عامل زي اللوكندا ناس بتسلم المفتاح وتاخد المفتاح وفي ناس بتنظف الأوض وخلاص ودينا عايشين بقى بقينا عاملين زي القوقعة اللي تفتكر ان جواها كنز لان لان الجنه في بيوتنا فعلا البيت ده المفروض جنه ربنا خلقه كده تفتح القوقعه تلاقيها فارغه فاضيه وبقينا بنتعامل مع بعض بالورق جوه البيت عارفين الناس دلوقتي بتتعامل جوه البيوت ازاي عارفين الورق اللي بيتلزق على الثلاجه آه ماما انا جيت متاخر حطي لي 30 جنيه تحت المنبه وبعدين هو هي تقول له عشان هو بيجي متاخر وبيصحى بدري تكون هي نايمه آآ آآ ما تنساش تخلي السباك عشان الحنفيات بايظه يجي بكره الساعه 2 الظهر وبعدين بيقول لك نكته بيقول لك كتب لمراته صحيني الساعة 8 علشان أروح الشغل فصح الساعة 10 الصبح مفزوع راح عليه الشغل لقى كاتباله ورقة على الثلاجة أنا أنا نزلت الساعة 7 اصحى أنت الساعة 8 فيعني يعني لا ده أنا عايز أقول لكم إن العلاقات دلوقتي بقت بالإيميل تصدقوا إن في واحد فسخ خطوبته بعد سنة ونص خطوبة بإيميل بعته لها أنت متخيل ما كلمهاش ما رفعش تليفون ما قالهاش عايز اقابلك ما كلمش ابوها ايميل انا فسخت الخطوبه والعائلات دلوقتي لما بيقعدوا مع بعض في البيت بتبقى فرصه نادره ان هم يتجمعوا قدام التلفزيون مش كده بس لما بيتجمعوا التلفزيون لو هم عيله ثريه وعندهم اكتر من تلفزيون في البيت فانا ممكن احكي لك الوضع وانا متاكد كالتالي الاب بيتفرج على قناه الجزيره وفي اتنين من الولاد الصغيرين بيتفرجوا على MBC 2 وفي واحد بيتفرج على فيلم فيديو من الولاد وفي بنت قاعدة بتكلم صاحبتها على الشات وفي ولد صغير بيلعب PlayStation ابوه اللي جابها له عشان ما يوجعش دماغه فيقعد ست ساعات يلعب PlayStation بعد بدل ما يقول له بابا بابا بابا فخلينا نخلص منه مش مهم دماغه هتطلع شكلها ايه بس المهم شيل من على دماغي شيل تاخده ال PlayStation وفي الولد الكبير قاعد في اوضته جوه قافل على نفسه بالمفتاح بيكلم صاحبته في في التليفون وفي واحده ست واقفه في المطبخ ماما عايز شاي ماما عايز سندوتشات اعملي لي كذا ما تنسيش تعملي لي كذا في ايه في ايه ولما يقعدوا كلهم قدام التلفزيون يتفرجوا يقعدوا ساكتين بيتفرجوا على البرنامج اول ما يخلص البرنامج كل واحد يقوم طب ايه المانع ان بعد حلقه زي دي او كل برنامج نقعد ونقيم مع بعض طالعين بايه ومش طالعين بايه اهي دي لغه حوار ويبقى استفدنا من التلفزيون انا مش ضد التكنولوجيا الحديثه انا انا بقول ان في في تفكك هيؤدي لانهيار ارجوكم ده هي دي الميزه اللي عندنا اسمها الاسره بلاش نضيعها اخوانا احنا ما عادش عندنا امال كتيره ما عادش عندنا حاجه نتعكز عليها كتير الأمة دي أمة عظيمة بس ما عادتش بتملك حاجات كتيرة في إيديها لو الأسرة كمان ضاعت يبقى عليه العوض يبقى خلاص انسوا انسوا ال 200 سنة الجايين ده اخر امل وانا لو كنت كنت عمال اتكلم في صناع الحياه والنهضه وكده لان الاسره لو عايزين نشم نفسنا تاني لو عايزين نقول لسه في امل يبقى ابوك وامك وانت واخواتك وجدك وعمك وخالتك هو ده الامل تعالوا احكي لكم خصائص المرض اللي اسمه مرض الانعزال اللي هو برنامجنا ال 30 يوم بيتكلم عليه ده مرض ده مرض صايبنا الان والمرض ده اول مسمار في نعش الطلاق والمرض ده أول مسمار في إدمان ولادنا المخدرات والمرض ده اول اسباب ان بنتك تطلع بره تدور على حنان وحضن بره المرض ده والمرض ده احد اسباب الخيانات الزوجيه وللاسف للاسف للاسف ما عادتش من رجال فقط للاسف الشديد المرض ده مرض في منتهى الخطوره تعالوا نتفرج على خصائص المرض ده اول خاصيه في المرض ده انه مرض تدريجي ما بتصابش بالمرض فجاه ان انا منعزل عن العيله ببطء خطوه خطوه ما بنصحاش الصبح نلاقي نفسنا انعزلنا لكن الاول يقف الخروج مع بعض وبعدين يقف الاكل مع بعض وبعدين يقف الكلام مع بعض وبعدين تقف الاهتمامات المشتركه وبعد سنتين ثلاثه يا ده احنا بعدنا قوي ده انا مش شايف الجزيره اللي هو فيها الا بالعافيه ده انا مش شايفه وهو في الاوضه اللي جنبك عارفين زي ايه يحكى ان كان في مجموعه من الضفادع ماتوا عن طريق الغليان في الميه من غير ما يقاوموا هتقول لي ايه ده دي مش راكبه على دماغي دي الضفدع لو اتحط في ميه مغليه هيقفز هينط ايه ايه اللي انت بتقوله ده لا ما قاوموش واتحطوا في ميه مغليه وماتوا ازاي دي ما تجيش دي لا حصلت ازاي يعني اصل هم ما اتحطوش في الميه مغليه هم اتحطوا في ميه فاتره وبدا يتسخن عليهم حته حته وكل ما تسخن شويه يكيف الضفادع رغم ان الوضع اسوا لكن الضفادع تكيف نفسها على الوضع الاسوا يقوموا يسخنوا الميه زياده يزداد الوضع سوءا لكن اتكيفت الضفادع يسخن يسخن يسخن لغايه ما غليت الميه وفات الاوان ما عرفوش ينطوا ماتوا احنا يا اخوانا الميه لسه ما غليتش لكن الميه سخنت قوي والبرنامج ده جه في التوقيت ده الحقوا قبل الميه تغلي لان بدا تغلي في بعض البيوت هنا خيانه زوجيه وهنا ست محدش كان يتخيل انها تعمل كده عملت كده وبدات تعمل شات مع واحد من ورا جوزها وهنا واحدة ست عملت تليفون جابت خط خاص من ورا جوزها علشان تعمل تليفونات مع واحد تاني رغم ان هي بتقول انا لا يمكن اعمل الحرام لكن بعوض وهنا شاب اصحابه بقى اغلى عنده من ابوه وامه وبقى مش عايز يشوف ابوه وامه بس يشوف اصحابه الحقوا بيوتكم قبل ما الميه تغلي كان يا ترى انت انه اسره احنا رجعنا لمجموعه علماء نفس وطلبنا منهم يعملوا لنا استقصاء هتدخلوا النهارده على موقع عمرو خالد دوت نت بعد الحلقه هتلاقوا الاستقصاء دوت الاستقصاء دون بيقول ايه الاستقصاء ده بيقول انت انهي نوع من الاسر ورجعنا فيه العلماء نفس واللي يجيب اكتر من 70% اسره صحيحه وسالوا بقى بي- بيسالوا شويه اسئله مش عارف بتخرجوا سويا بتاكلوا سويا بت... في اسرار بتف... بعض الاسرار بتفتحوا قلوبكم فيها ب... ب- بتتعبدوا سويا مستوى الانصات بتسمعوا بعض إيه... إيه... شويه شويه مجموعه اسئله كده عشان كل اسره تقول انا فين انا هحكي لكم قصه عجيبه شويه القصة دي ملخصها جملة بتقول إما أن تبني أسرة أو تبني سجنا حد فاهم؟ يا تبني أسر قوية يا تزودوا عدد السجون علشان طول ما ما فيش أسر في مجرمين هيزيدوا فلو سمحتوا يا تعملوا أسر يا تزودوا السجون طب احنا السجون عندنا زيادة وكتيرة طب نعمل ايه؟ انا هحكي لك قصه فيلم الفيلم ده عملته قناه ال National Geographic قصه مجموعه من الافيال كانوا موجودين في غابه ملاصقه القريه لمجموعه قرى هنديه القرى دي فيها فلاحين بيزرعوا الارض الافيال بتعيش في شكل اسره الافيال الكبار الاباء والامهات دايما دايما نبص على اي فيلم افيال هتلاقيهم واخدين جنبهم الافيال الصغيره وبيتحركوا كعيله اكتر حيوان بعد الانسان في توارث عائلي من خلال كبير بيعلم الصغير الافيال صديقه للانسان ما عندهاش مشكله مع الانسان والافيال متعوده انها بتتغذى على المحاصيل وعلى ال- يعني بتاكل الخضروات وبتاكل العشب فالافيال الكبيره كل يوم بالليل تاخد الافيال الصغيره وينزلوا على القرى ياكلوا المحاصيل بتاعت الفلاحين اللي الفلاحين تعبانين فيها فالفلاحين اتجننوا كل ما يزرعوا الافيال تيجي تاكل الزرع طب يعملوا ايه حطوا اسوار شائكه فيجي الفيل برجله ويقوم دايس على السور الشائك ويدخل وياكله هو واولاده يعملوا شويه شطه ويحطوها جنب المحاصيل او يرموا على الافيال قنابل شطه علشان ال- الافيال تدخل في في نخاشيشها فتجري مفيش فايده الافيال كل يوم بالليل تاخد ولادها ويروحوا على المحاصيل فقرروا قرار خطير جدا نقتل الافيال الاباء والامهات وبدات مذبحه قتلوا الافيال الكبيره واعتبروا لان دول اللي بتقود القطيع واعتبروا ان المشكله اتحلت فطلع جيل مش متربي من الافيال ملقاش حد يربيه تتوحش فبعد ما كانوا بياكلوا العشب الافيال لما بدات تكبر بدات تهاجم البني ادمين وتقتل البني ادمين وتخرب في البلدان وتهد ال- البيوت وكل ده اتصور صورته ال National Geographic توحشوا لان مفيش اسره عارفين اضطروا يعملوا ايه؟ اضطروا يستوردوا افيال اباء وامهات من افريقيا وجات العربيات شايله الافيال الاباء والامهات وودوهم لغايه الهند واتفتحت العربيات ونزلت الاباء وبداوا يتعرفوا على بعض خطوه خطوه وبعد ست اشهر من القصه دي عاد السلام للقريه وعادوا يرجعوا ياكلوا عشب وياكلوا وما عادش فيه هجوم للانسان واتكتب في نهايه الفيلم اما ان تبني اسره او تبني سجنا. يا تبني اسره هنستورد اباء يا جماعه ولا هنعمل ايه؟ الحقوا ولادكم. ويا شباب حضنوا في اهاليكم. دي اخر حاجه بقى لنا. تعالوا نكمل مع بعض. يعني لعلي او لعل الفصل اللي فات تعبكم او ضايقكم او او فيلم الافيال او غيره لكن فيلم الافيال ده بيفكرنا بالمثل المصري اللي ملوش كبير يشتري له كبير لكن استشعر نعمه الاسره قبل ما تروح منك نعمه غاليه ابوك نعمه امك نعمه ومراتك نعمه واخوك نعمه واختك نعمه وابنك نعمه وبنتك نعمه وجدك نعمة انت مش حاسس ها او بعضهم حاسس وبعضهم مش حاسس هتحس يوم ما تفقدهم يا جماعة اشكروا النعمة قبل ما تتخذ منكم اسمع الآية دي والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات دي النظافة كلها في الأسرة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون اسألوا اللي فقدوا النعمة ليه يسألوا ليه شوفوا أطفال الشوارع بيتألموا قد إيه يا شاب يا اللي مش عاجبك أبوك وأمك وبيقول أصل تصرفاتهم ما بتعجبنيش أصلهم بيضيقوا عليا أصلهم دقة قديمة شوف أطفال الشوارع وروح بوس رجل أبوك وأمك وبوس إيديهم واحمد ربنا يا آباء يا اللي مش فاضيين روحوا الأب فقد ابنه أو بنته واسألوه لو رجعت لأيام تعمل إيه؟ يا جماعة نعمة كبيرة م- ما تضيعوهاش اوعى تجري على نزوة اوعى تجري على خيانة وتسيب بيتك شوف الآية تقول لك إيه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير استشعروا النعمة واشكروا ربنا عليها قبل ما تروح منكم لو راحت تروح بالطلاق وبعد ما يتطلقوا يا مجواز طلقوا م- يعني كان في نعمة اسمها انا ومراتي وطلق على كلام هايف ولا على نزوة مر بيها وحفي بعد كده عشان يرجع لها حس بالنعمة النهاردة ورفضت مش بتسمعوا القصة دي كتير بعد ما طلقها وشتمها وأهانها وأهان أهلها يرجع يحفى على بيتهم ليه؟ لأنه اكتشف إن النزوة دي سراب وإن دي كانت ست عظيمة عايز أرجع لها فات الأوان ضاع- ضيعت النعمة أو تفقدوها تفقدوا النعمة يوم ما تتطلقوا وتتخانقوا مع بعض وتشوفوا ولادكم بقوا تعبانين نفسيا قد إيه وترجعوا تقولوا كانت نعمة والله طب إحنا اتطلقنا ليه؟ كلام هايف اتطلقنا عشان هيافات النعمة يا اخوان اشكروا نعمة ربنا حافظوا على النعمة حافظوا على النعمة قبل ما تروح منكم أنا الحقيقة هحكي لكم قصة عجيبة قوي واحدة ست أم راحت مرة تعمل عمل خير كده طلبوها فيه في الشغل بتاعها تزور ملجأ أيتام فشافت طفل من الأيتام فالطفل اللي من الأيتام وهي قاعدة بتلاعب الأيتام فقالوا للأيتام لونوا يا ولاد كل واحد يلون وجابوا لهم قلوب فاضية وقالوا لهم لونوها فالولاد قعدت تلون فالولد ده كان جنب الست دي على طول الطفل اليتيم ده اللي في الملجأ فبدأ يلون فلون ال- القلب بتاعه كحلي غامق فهي افتكرت ان معهوش الوان تانية فيطلع حبيبي معاك الوان تانية قال لها لا ده لون قلبي ده لون قلبي احنا ساعات بنفتكر الاطفال اغبياء الاطفال مش اغبياء ممكن يكونوا اقصى رقاما منا لكن مش اقل ذكاء مش اقل وعيا بالعكس ارق احيانا بنتعلم منهم قال لها ده لون قلبي حضنته وبسته وفضلت جنبه طول اليوم شبعته حنان طول اليوم بتقول بقى ينط على حجري ويحضن كأنه عايز يشبع كأنه عايز ياخد بتقول وبعدين لما شبع رجع يلون تاني بتقول خلاص وكملت مع اولاد تانيين وخارجه من من دار الايتام ونسيته وانا خارجه لقيت واحد بيشدني من هدومي فببص قال لها انا لون قلبي اتغير بقى لونه اصفر انتوا في نعمه يا شباب ابوك وامك نعمه روح بص ايديهم كان ممكن تطلع كده انت في نعمه يا ست لا مش عاجبك جوزك انت في نعمه بتحكي بنت بتقول انا اتجوزت وخلفت ولما اتجوزت بقت علاقتي بابويا هامشيه خلاص بقى ما كنتش محتاجه له ايه وانا عايشه في حياتي كل فين وفين لما اكلم ابويا اسال عليه بالتليفون ويقعد يلومني يا بنتي ما بتساليش عليا معلش يا بابا انت عارف الولاد والشو والشغل و اعذار اعذار اعذار لغايه ما اتصل بيا اخويا في يوم من الايام ابوكي وقع من طوله جات له سكته دماغيه تلحقيه في المستشفى في لحظاته الاخيره بتقول جريت على المستشفى براجع الزمن براجع وانا طفله لما شالني براجع لما طبطب عليا براجع لما اشتغل براجع لما قعد يحضني براجع براجع وهو بيحكي لي حدوته قبل النوم براجع وهو بيصرف براجع وهو كان نفسه يصيف حته معينه ما رضيش يروحها عشان يصيف في حته انا نفسي اروحها مع انه كان مبس- مش مبسوط لكن انبسط عشان انا انبسطت براجع براجع وبراجع انا عملت معاه ايه حسيت بنعمه كنت رمياها ما كنتش حاسه بيها رحت له دخلت المستشفى بتقول القصه دي حقيقيه زي ما بحكيها لكم بتقول انا دخلت المستشفى بصيت لقيت ابويا اللي انا كنت زهقت لانه كبر و- و- و- وانا مش حاسه بيه و و و لقيته ممدد فاقد الوعي وفضلت واقفه متسمره عماله افتكر الماضي بصيت لقيت الممرضه بتقول لي كلمه عجيبه قوي ممكن تقعدي جنبه وتمسكي ايده امسك ايده ياه انا امتى اخر مره مسكت ايد ابويا ياه وانا طفله كل السنين دي ما مسكتش ايد ابويا بتقول حسيت كاني ايه ده هو انا كنت متبلده ولا ايه هو انا كنت مكسوفه من مشاعري ده ربنا خلق المشاعر عشان نطلعها قمت انا حطها في بير غويط ده انا رمز الحنان كست مسكت ايد ابويا كنت الاول حاسه انها غريبه ببص عليها عظم وملسى و... و... بتقول دي كانت اخر مره امسك فيها ايد ابويا لانه مات بعديها بساعات بتقول بعديها بشهور كنت ماشيه انا وابني الصغير وبنتي ابني ماسك في ايدي وبنتي عندها عشر سنين حاسه انها بدات تكبر مش عايزه تمسك ايدي بتقول كنت فرحانه قوي بمسكه ايد ابني ومش قادره اقول لها لازم تمسكي ايدي بس كنت عايزه احكي لها قصه ابويا عشان اقول لها انا المفروض اصعب عليكي بدل ما تلف الايام ويحصل فيكي اللي حصل فيا وقلت يا رب يا ترى دون عقوبتي وقلت يا رب انا بتوب فخلي بنتي تمسك ايدي في يوم من الايام قبل ما اموت انا كمان الاسره نعمه يا اخوانا احنا معانا هنا جوه الاستوديو اسره ماتت بنتهم وهي في العشرينات من عمرها فحسوا يوميها بنعمه الاسره احنا معانا الاستاذ اشرف خورشد المدام ونوره حضرتك انا مش عايزك تكلمني انا عايزك تكلم شباب وبنات واباء وامهات مش عارفين نعمه الاسره قول لهم يا باشمهندس اشرف الاسره غاليه قد ايه قول لهم يبداوا قول لهم انت حضرتك احنا أسرة مكونة من أب وأم وبنتين ونهى كانت في بكالوريوس سياسة واقتصاد إنجليزي وفوجئنا بأن ربنا اختبرها وابتلاها بسرطان وطبعا كان الوقت جامد جدا وكان لترابطنا احنا الأربعة مع بعض أثر كبير جدا في إن احنا نعدي جزء كبير من الأزمة دي خاصة حضرتك تعلم والجميع يعلم مدى تأثير الكيموثيرابي على البني آدم نعم والحمد لله عدينا المرحلة دي بترابط كل واحد فينا كان بيقدم للتاني أكتر ما يقدمه لنفسه بكتير عن حب وعن ترابط وعن إخلاص وده فضل ربنا علينا وخدت بعدها الإشاعي وخفت تماما لمدة سنتين والحمد لله الحمد لله بفضله جرينا في طريق ربنا بما يرضي الله ونتعشم ان نزيد كمان وبقينا فرحانين كلنا ترابط اسري ما اقدرش اقول لحضرتك كل واحد فينا بيؤثر التاني عن غيره بدرجه لا تخطر لك على بال وبعد السنتين فوجئنا ان المرض رجع لها تاني بشده طبعا كان صدمه بالنسبه لنا بعد ما خفت سنتين وكل ست شهور اشعه مقطعيه وتحليل وفري تماما لكن الحب والترابط الاسري الجميل سافرنا فرنسا ولفينا على المستشفيات والدكاترة قالوا لنا على كل العلاج ورجعنا وقضاء الله كان برضه راضي ان تتعب والعلاج ما يجيبش نتيجة وقعدت في مستشفى شهرين والدتها قعدت الشهرين كاملة معاها واختها كانت بتيجي معايا كل يوم من 9 الصبح ونرجع 10 بالليل واخر شهر اختها باتت معاهم وبقت الأوضة عبارة عن ثلاث سراير مجهزة بإنعاش كامل وآخر عشر أيام أنا بقيت بايت معاهم بصفة دائمة الأربع أشخاص في أوضة واحدة والحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني ربنا أكرمنا ولما توفت رضينا بقضاء الله لأن ربنا أكرمنا ونزل علينا الصبر طبعا الترابط بتاعنا كان من عند ربنا سبحانه وتعالى لكن كان ليه أثر كبير جدا حضرتك انه طبطب علينا بعد وفاتها هي توفت في يناير 2004 20 يناير 2004 ما اقدرش اقول لك ان حد فينا نسيها يوم واحد لكن ترابطنا احنا الثلاثه زاد بدرجه غير عاديه وكل واحد فينا بيحاول انه يطبطب على الاثنين التانيين ويمسك نفسه عشان الاثنين التانيين وبقينا فرحانين برضا ربنا علينا انا بيتي حضرتك بخشه بحس برضا ربنا فيه كل حاجة فيها برضا ربنا من ترابط أسرتي مع بعض وحبنا لبعض مراتي وبنتي بيطبطبوا عليا وبيحاولوا ان هم يخففوا عني كل حاجة انا وبنتي بنطبطب على مراتي بنتي بتطبطب عليا انا ومراتي وكل واحد فينا بيحب التاني اكتر من التاني وبعدين بدأنا نجري تاني واكتر والحمد لله في فعل الخيرات بنتي ومراتي دار مسنين ودار ايتام واطعام وفعل خير مع ربنا وكلنا فرحانين وابقى فرحان قوي لما تلاقي نوره جايه تقول لي بابا انا رحت دار المسنين وتخيل ما حدش بيسال عليهم ودي بتقول ان اختها ما اعرفش عامله ايه تروح تجيب هديه وتقول لها دي اختك بعتالك الست تفرح وتنبسط جدا وتقول لها انا قلت لكم ان اختي مش هتنساني والله والله والله حضرتك طعم الاكل في بيتي اتغير بقى ليه طعم جميل هو هو نفس الاكل بس ليه طعم جميل كان الواحد بيجي ينام بالليل تتقلب بالنص ساعه والساعه عشان تنام دلوقتي بتحط دماغك تنام وانت مرتاح من حب ربنا طبعا ليا وحب ربنا انا واسرتي جميعا وترابطي الاسري والحمد لله الحمد لله وده فضل ربنا الله يعزك ويكرمك يعني انا ما عنديش رساله اقوى من كده اقولها لل- للشباب بالذات خلي بالك آه، يموت ينام ابوك غضبان عليك وانت في اوضتك غضبه تموت او يموت خلي بالك خلي بالك ي- تنام امك او ابوكي غضبانين ع- عليكي او زعلانين منك طب ازاي هتعرفي تنامي الليله دي ازاي يا ابني هتعرف تنامي الليله دي ما تنامش قوم صحيهم بوس ايدهم قول لهم انا اسف يا اخوانا ال- الاسره نعمه الأسرة نعمة كبيرة قوي يقول النبي يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نفرت من أهل بيت ثم ترجع إليهم ها يا جماعة هتبدأ بقى هتبدأ تلم الشمل بنفسك لأن الأسرة نعمة هبدأ إن شاء الله وهطلع يلا أقفل الحلقة دي خلينا نروح على عيلتي وخلينا نروح على أبويا وأمي ونحضن ونلم الشمل حلقة النهاردة بتقول لك ابدأ ما تستناش أنت في نعمة مش هتحس بيها لو اتاخدت منك قيد النعمة والنعمة قيدها الشكر امسكها بانك تشكر ربنا اشكر ازاي ربنا بيقول لك اعملوا آل داود شكرا آل داود يا عيلة داود عايزين تشكروني اشتغلوا نشتغل ازاي يلا نلم الشمل